بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد انتهينا من أنواع التوحيد وقلنا بأن التوحيد ينقسم إلى الذين قسموه إلى قسمين نذكر التفصيل والذين قسموا إلى ثلاثة نذكر الإيه؟ التفصيل قسمين اللي هم توحيد ها الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب يبقى قسمين القسمين هم توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب طيب الذين قسموا إلى ثلاثة على حسب إيه؟ الربوبية الأسماء والصفات الإيه؟ الألوهية ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح لكن الاصطلاح إن لم يكن من عند العلماء الكبار الذين لم ينازعهم ولم يشكلوا في هذه المصطلحات أحد قبلت لكن أي مصطلح عليه خلاف أي مصطلح عليه خلاف يعني مردود لا وقد انتهينا من التوحيد بأقسامه انتهينا من التوحيد بأقسامه ثم ندخل في الباب الثالث وهو في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق ثم قسمه إلى فصول خمس الفصل الأول الانحراف في حياة البشرية الفصل الثاني الشرك تعريفه وأنواعه الفصل الثالث الكفر تعريفه وأنواعه الفصل الرابع النفاق تعريفه وأنواعه الفصل الخامس بيان حقيقة كل من الجاهلية الفسق الضلال الردة أقسامها وأحكامها ثم الفصل الأول الانحراف في حياة البشرية خلق الله الخلق لعبادته وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبقى هنا القاعدة المسلم به أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته وما معنى الخلق ما معنى الخلق كل شيء حتى الجمال وإن من شيء إلا ويسبح بحمده كل مخلوق الملائكة الجن الإنس الشياطين الدواب الشجر السماوات الأرض الجمادات كل هذا خلق لعبادة الله عز وجل والكل يسبح له سبحانه وتعالى وهنا قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى هنا في إفراد عن العموم لما تخصيص عن العام لما لأن ميز الجن والإنس بإيه بالعبادة التكليفية الاختيارية واضح الصورة طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فلما خلق هذا الإنسان مكلفا بعبادته هيأ له أسباب العبادة ومن أعظم أسباب العبادة الرزق أن الإنسان لو لم يهيأ ويوسر له رزقه هلك يعني إنسان جالس كده ومش لاقي ياكل ولا لاقي يشرب هيعرف يعبد ربنا ما هيعرفش وهيهلك فهيأ الله له رزقه وضمينه له شوف كلمة إيه ضمينه له يعني ما من مخلوق إلا ورزقه مضمون سعى أو لم يسعى طلب أو لم يطلب وذلك العامة العوام هلكوا يعني في مرة كنت في في أحد الأعراس وبسأل لو واحد قاعد في بيته ولم يطلب رزقه أو قاعد في جبل ولم يطلب رزقه رزقه هيجيله ولا لا؟ كل اللي قاعدين قالوا لا استحال ده في مثل بتقول لي ستي وستك وجدتي وجدته اسعى يا عبد وايه؟ ونسعى معاه استغفر الله العظيم هذا شرك هذا شرك بالله عز وجل لأن الرازق هو الله فقط سبحانه وتعالى فلذلك إن لم يكن العبد عنده يقين يقينا جازما أن الله قدر رزقه قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة وحدد أجله قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة وضمن هذا الرزق وعند أول نفخ الروح لا بد أن يحدد الرزق والأجل فكتب رزقه وأجله والملك هو الذي ضمن لا أحد من الخلق فكون الإنسان يشك في هذا الباب ربما يؤدي به إلى الشرك الشرك المخرج من المله لأنه اتكأ على غير الله في قضية مسلم بها ليست إلا لله عز وجل لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى وفي تفسير بعض الآيات بعض أهل العلم وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال لو كان في الأرض لتعدى عليه بنو آدم لكن ربنا عز وجل قال في السماء وفي السماء فربنا عز وجل قدر ومضمون ولكن نظرا لأن الحياة دار ابتلاء فابتلى العبد بالفقر والغنى بالمرض والصحة بالخوف والطمأنينة ومن أعظم المخاوف على الإطلاق موضوع الرزق يعني ممكن الإنسان لا يخاف لا من قريب أو من بعيد أو ليس هناك مخوف بل ربما يصبر على المرض ربما يصبر أي بل إلا قضية الأكل والشرب الرزق الإنسان عنده هلع خوف يعني الإنسان كده انقطعت به السبل أذكر قديما كان في طائرة طائرات في طائرة هليكوبتر كان فيها تقريبا فريق استكشافي وسقطت الطائرة في صحراء وظلوا تقريبا يعني ما يقارب الشهر طبعا غالبهم مات فكان من ضمن الأشياء أن بعضهم أكل بعض وبعضهم أكل نفسه يعني يقطع كده من فخذ قطعة ويأكلها وهذه القصة يعني جاءت في الجرائد كان لها دوي كبير وصنعت لها قصص قصة كذا وطبعا قد يكون فيها زيادة ونقص لكن آه الإنسان حال يعني نقص نقصه في أسباب الرزق يحصل نوع من الارتباك بيرتبك ولكن لا نرى شخصا مستقرا نفسيا وعصبيا وزمانيا ومكانيا إلا من تعلق بالله عز وجل وربما الإنسان يبيت طاويا أياما مستمرة وقد يكون هذا من البلاء أنه عنده هلع وقوف لكن لو علق أحماله ووثق بالله عز وجل لابد أن يأتيه الرزق ويمكن على مدار التاريخ نرى في هذا شيء عجيب يعني قبل البشرية وقبل التطور وقبل هذه الأشياء كيف كان يعيش هذا الإنسان وأنت في بطن أمك كيف تعيش حينما تخرج من بطن أمك كيف تعيش بلا سبب ما عندك أي سبب أي سبب لك إطلاقا بل الذي هيأ لك الأسباب ربك وانت في بطن امك تجد ايه خرطوم كده ماسوره امعاء مصاريد كده طالعه من بطنك الى دم امك مستمر مفتوح لا تغلق يعني ليس للجنين في بطن امه ممكن نقول مثلا صنبور او مفتاح او غيره مفتوح على طول اي وقت عاوز يمص بمص حتى يقولوا الاطباء هم العلمانيون يقولوا لو ان الطفل احتاج الى جرام من غذاء ليس عند امه الا هو كان الأمة هتموت بجرام موجود والطفل مخير بينه وبين أمه أخذ الجرام كامل بل ربما قالوا يعيش الطفل بعد موت أمه فترات طويلة جدا يعيش فترة من الزمان وهو يأخذ من أمه ويمكن أذكر أيضا كان في حادث زلزال زلزال مصري فوجد طفل بحاضنة أمه أمه ماتت تقريبا بعد ثلاثة أيام وما زال يرضع يعني في خشب وقع على الطفل كده وبيرضع وجدوا فيه لبن ينز من امه وهي ميته. فقضايا الرزق هذه القضايا من القضايا الخطيره جدا التي صرفت جميع العباد عن السير الى رب العباد. وانت الان بتشوف حال العوام، العوام شكلهم عامل ايه؟ لا القاعد 24 ساعه شغال عمال يشتغل رايح جاي رايح ويفتح الله لهم ابواب بلاء. يعني كان زمان مثلا اذكر زمان انا لا اعلم معي في مدرستي او في فصلي احد كان بياخد درس خصوصي الا الفاشل بعض الناس اللي هم اهاليهم كده ايه اللي كان ابن المحافظ ومش عارف مين وبتاع في السر والمدرس يؤخذ عليه عهود ومواثيق اوعى تقول انك بتدي لابني درس والكلام ده في في السبعينات اوائل السبعينات اوعى ممنوع ولو اكتشفنا بقى ان فلان بياخد درس يا مصيبه فتح الآن على الغني والفقير فتح باب الفلوس وباب ما اعرفش مين وشنطه احنا كنا زمان مثلا عشان ايه نجيب الكتب كان عندنا كده مخله من حته قماش مخله قماش كده تيجي ام تخيطها وتشيل الشنطه مع السلامه دلوقتي عاوز يروح يشتري الشنطه ما اعرفش بكام ويعمل ايه والجزمه شكلها ايه طبعا فتحت ابواب ابواب الشر على البشريه بسبب عدم اليقين بما عند الله عز وجل وتلاقي فقير وتلاقي ظروفه كذا وكذا وعمال يشحت من ده وهلع عند هذا ويستغيب بهذا ويستدل بهذا وصارت الان كل شكايه الخلق موضوع الرزق الحياه المعيشه رغم ان احنا بنرى ال- ال- ال- العشموات بنرى الهوام تعابين والعقارب ومش عارف كل الكائنات مضمون رزقه عيشه الا الانسان اللي هو في حاله من القلق وحاله من الفقر وهذا الذي صرف العباد عن عبادة رب العباد يعني تسأل أي أيوة واحد إيه مشكلتك في في الكون؟ قد لا يصلي وربما لا يفعل أي طاعة اللي هو مشغول دماغه مشغول مبرمج بقضايا آه، الرزق فهذه القضية لابد أن نأكد على أنها مضمونة 100% ولو شك شك في أصل من أصول التوحيد وليس توحيد الألوهية إنما التوحيد الأصلي أمن يرزقكم من السماء مين اللي بيرزقكم؟ بس يقولون الله مقرون جميعا المشرك والكافر ولكن نظرا لعدم يعني فهم العبد لبلاء الله فيه بيهلع وبيتعب ويمكن تذكر وقع قصة طريفة ودائما أذكرها وهي موجودة في كتب السير والذهبي وثق أسانيدها والقصة هذه قصة المحمدون الأربعة محمد بن خزيمة بن إسحاق محمد بن جرير الطبري محمد بن نصر المروزي محمد ابن أبو نوار الأربعة دول خرجوا في الرحلة جمعتهم الرحلة في مصر جايين من أماكن شتى من بلاد اللي من خراسان واللي من خوزستان واللي مش عارف منين من أماكن وجايين يدرسوا في في مصر عند بعض أهل العلم وفجأة طبعا نفدت أموالهم نفدت أموالهم البعض يقول نفدت أرزاقهم ينفع لأن رزق لا ينفع أبدا فنفذ ما معه لا مال ولا غيره ولا غيره وكان دايما طبعا زمان غير يومين دول طالب العلم زمان كان يعيش بالقليل ودايما يا اخواننا احفظوا هذا جيدا كلما كنت في زمن القلة كلما حصلت دينا وعلما دي حقيقة كلما كنت في زمن التشتت يعني أمالك وطموحاتك اتشعبت كلما تشعبت تشعب عليك علمك ودينك لنفسك كده مضطرب كل ما ما تزيد عندك مضطرب ان استقر قلبك على العدم كما يقولون ولن تعدم فسترى استقرار نفسي والرزق يا اخواننا ده مش مرتب يومي او شهري انا بعض متخيل ان انا ما, ما فيش ممكن ربنا يبتليك شهر اثنين سنه اثنين ثلاثه عشرة عشرين ولا ياتيك رزقك اللي هو ربنا قدره لك الا قبل ما تموت بسنتين تلاقي الدنيا اتكونت قدامك كده واطنان واموال وسعه كل شيء فتقدير الرزق ليس كما تصور البعض ان ايه يعني هيجي لي حصائل كده متساويه على ما ابدا بيوم يختلف ممكن يوم ما تلاقيش يمكن يوم تلاقي شهر تجد وشهر ما تجد هذا حال الارزاق وده يعلق العبد بالله ودي نعمه من الله عز وجل اذ لو ثبت الرزق للانسان ربما غفل عن الله عز وجل كحال الناس يعني الناس هو اهم حاجه في مدى الرزق ايه؟ المرتب من الشغل، يبقى قلبه معلق عمره ما بيفكر ان يسال الله رزق ابدا. الا من كان معلق بقى قلبه عنده ارض وعنده بيت وزي ما بيقول العوام كده انا راجل ارزاقي. هذا يبدو واحد قلبه معلق قاعد في دكان وعنده عمال يبص اللي راح واللي جاي، يبص اللي راح واللي جاي، والله في في القاهره في مصر يعني ممكن لو انت تكلني شويه تروح شدك من ايديك تعال بس يا مولانا تعال بس افرجك يا عندي ايه ويفضل يا عم انا مش فاضي بس انا عاوزك بس تعال واذكر واحد مشي وما وما, وما لباش ولا شتم يا اللي صفتك ده انت ما تسويش ده مليه ويفضل يتريق عليك تضطر انك تدخل معاه عشان يفرجك على مش عارف يفرجك عليك وممكن انت اكيد حصلت معاك الحكايه دي فلازم تدخل تقعد بقى تطبطب عليه وتتحايل عشان يسيبك ويمشي ويسيبك تمشي هو حال العباد الان القلوب صار عندها ايه هلع هلع من وخوف من قضايا الرزق رغم ان الرزق يا اخوانا هذا شيء مضمون يعني لادنى الاسباب طيب هنا لابد من السبب انت لست في الجنه لان لو انا بقول هقعد اه انا بقول لكم ايه هتقعد وترزق لا خلاف على ده لكن هتقع في بلاء عظيم جدا هتقع في بلاء عظيم جدا جدا لو عندك ام عندك اب عندك زوجه عندك ولد هيجننوك ملاك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان القضيه عنده قضيه عجيبه كان في عدم وطبعا زوجته امراه متدينه ومعيهم متدينون وكده فبقى شايفين ايه يعني ما هتوش حاجه اهل البيت لما بيقولوا كده ما حلكش حاجه هيعملوا ايه؟ هيصبروا مفيش مشكله فالرشيد زاره لما سال عنه الرشيد وطلب وكان هو طبعا مجاور في مكه فالرشيد طلب ان هو يزوره طبعا قيل له ائت الخليفه رفض قال لي انا عاوزني الخليفه اعمل بيه لا انا عاوز اروح ولا اجي لكن فوجئ الحاجب على الباب دخل كان عنده حته كده ايه عاملها من فلوق يبتعد عن العيال يتعبد فيها المهم ايه خبط الباب فتح ابنه مين ده امير المؤمنين قال له طلعه طلعه فوق قاعده في الحته الخشبه دي وقعد ايه يوعظ امير المؤمنين امير المؤمنين تاثر به جدا وسر المهم بعد كده كان جايبه معاه ايه رزمه فلوس كده فلوس ذهب دنانير كيس وبيديها له طبعا صاحبنا جن جنون الفضيل جن فقال له علمت أنك جئت من أجل هذا ما فتحت لك باب ماذا أدخلتك فالمهم الايه الخليفة مشي ومشي شوية فقال لي للحاجب قال له أظنه قد استحيا يعني عنده حياة ان انا يعني احرجك بالفلوس كده اذهب ردها وحول انديها المهم بيفتح الباب والحاجب بيتكلم نظر ايه الفضيل شاف ابنه هياخد الصوره نزل جري وقال ردها لامير المؤمنين هو بقى اللي مشي الحاجب وزوجته وابنه بيصوتوا بيصرخوا ده احنا بقالنا كذا وكذا مش لاقيين ناكل يعني بندور على كده شويه حتن شعير مش لاقيين ناكل عاوزين ناكل وقوم انت جاب وهذا حلال يعني واحد جابه لغايه عندك ده امير المؤمنين واحل الحلال يعني بعض أهل العلم كان لا يأخذ إلا من الخليفة قالوا إن هو ولي الأمر ولا يمن والبعض كان يأخذ من العالم لأنه يصدق والبعض قد يأخذ من القريب لأنه محب يعني الناس تختلف مشاربها لكن كثير كان يقبل من الخليفة ده أمير المؤمنين مسؤول ورجل يحكم بالشرع إلى آخره رفض تماما فلما أهل البيت طبعا فضلوا يضيقوا على الفضيل قال كلمة جميلة جدا قال مثلي ومثلكم كمثل قوم كان عندهم بقرة يشربون لبنها ويحرثون به فلما هرمت كبرت ذبحوها يعني ملوش منها منفعة عاوزين يذبحوا يعني بمعنى أنا عايش معاكم ومشكورين وبناكل ونشرب يجوا ما يجيش فلما هرم الفضيل يعني استضعفوه فطلبوا منه فوق الطاقة أن يذبح يقبل الصورة فقال والله لن تذبحوا فضيلا والله لن تذبحوا فضيلا فهذا حال من سبق هو دايما طالب العلم كلما عفت نفسه وكلما كان على قديم عند الله عز وجل نجد وبعض الطلبه والله ممكن يكون معه ولا مليون والبص تلاقي واحد يجي له فيقول له بقول لك ايه يا مولانا ما تحاول تشوف لي 50000 جنيه ولا حاجه والله الذي لا اله غيره لسه الان قبل ما انزل بنص ساعه بفتح التليفون واحد متصل بيا ومن بلد بعيد يعني من الاردن تقريبا ويقول لي يا فضيله الشيخ انا في مشكله وفي ورطه ومش عارف ايه وبتاع وكل الناس دلوني عليه خير قال لي انا عليها 80000 جنيه ديون ومش عارف اعمل حاجه انا خالص فانا يعني حاول اسدهم قلت جزاك الله خيرا انك حصنت الظن بيه ان معاه 80000 فالمهم طبعا انا مش عاوز اكسره انت منين يا ابني انا من المكان الفلاني قلت له اسال ربنا عز وجل ان نحاول نشوف لك حد يشوف لك أي حاجة بس مش 80000 فالشاهد إن كثير من الناس يراك في ستر ويراك مستور وأنت ما معكش تاكل ما معكش حاجة خالص هذا من فضل الله عليك فذاك إنسان كلما علق قلبه بالله عز وجل كلما صرف الله عنه الناس كده مستور لا حد يهتك سترك ولا حد يفضحك ولا حد إلى آخره قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وربنا قال هو الرزاق وهو القوي المتين هو الذي يرزق لا الخلق وهو أقوى سبحانه وتعالى من كل الخلق فالذي تتجه إليه في طلب احتياجك أو حاجاتك هو الله تبارك وتعالى والنفس بفطرتها إذا تركت أو إذا تركت الفطر إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية محبة لله تعبد ولا تشرك به شيئا ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالتوحيد مركوز في الفطرة والشرك طارئ ودخيل عليه يبقى الإنسان لو ترك بلا مؤثر كما نرى الآن مكر الليل والنهار دعوة إلى الانحراف وترك دين الله اللي هو الإسلام دعوة ليل نهار وفي بلاد الإسلام والمسلمين فأي إنسان لو ترك يعني هيكون طبيعي جدا لا تجيب له بقى لا دش ولا تلفزيون ولا شركيات ولا تسمعوا هذا الغساء اللي موجود وهذا البلاء الذي يصب في آذان المسلمين ليل نهار هيمشي عن فكره لكن لما تثير له شبهات وأشياء فهم وبالأمس يعني أحد الأفاضل أعطاني مناظرة بين أحد الشيوخ وبين واحد علماني وعلماني مجرم حاقد على الإسلام حقد شديد جدا وقد رأيت له أكثر من مقطع يطعن في أصول وثوابت الإسلام ويقبل يد الشيوخ ويعني يستغيث بين يديك العبد الذليل بين يدي الله ومناظرة واللي بيدير المناظرة واحد علماني بس محنك والشيخ قاعد وايه ومنتفخ والثاني بيهاجم في اصول الاسلام اصول يعني ايه ربنا كذا ويعني ايه رب فقلنا مولانا قول لنا مولانا ومولانا قاعد عمال يقول واحد زائد اثنين يساوي ثلاثه والناس ما تفهمش الكلام ده لان البريق قد يغير واحد واثنين يساوي ثلاثه والتاني عمال يصب ويتكلم وينازل يجيب ويطعن في ده ويطعن في ده ويطعن في الاصول والوهابيه والاسماعيليه كل نازل كلام وللأسف الشيخ ما عرف يرد ولا في حاجة حتى بيناقشوا في قضية آه انتوا مالكم ولا النصارى اللي تخش في الإسلام انتوا مالكم ولا انت معاك آلة واحد معاه آلة بتاخده منه ليه؟ فيقوم يقول له يقول له طب ما احنا عندنا لو واحد مسلمة ولا واحد مسلم راح للنصارى محدش يقدر يقول له على حاجة وحوار تافه أنا متأكد إن لو في حد من العوام بيسمع الكلام ده يتقيأ طب إيه اللي بيجبرك على هذا الكلام؟ يعني لابد يكون المسلم في زمن استضعاف وفي زمن العز عزيز فوق وأعز ما يكون عند استضعافه إن لم تظهر عزة في زمن الاستضعاف هلكت يعني انظر بقى عزة بلال وأمية أمية بن خلف كان في عزة عند بلال أمية يعز فيه يربط ويشيل ويحط ويعمل يسوي وبلال ثابت أحد أحد طيب أنا عاوز أستحلفكم بالله من الذي كان أقوى بلال ولا سيده مين الأقوى بلال طبعا الثاني عاوز يرجعه مش عارف يعذب فيه وهو ثابت لدرجة إن قال أبيعه بحبل وهنا انهدى سيد أمية بن خلف قال أبيعه قال الصديق لو طلبت مني خده بحبل أقول لك خده لأن أغلق عقله ثابت فقضية في زمن الفتن أي تنازلات وأي ترفيع وأي يا إما تسكت يا إما أن تظهر قوة الإسلام وعزة الإسلام تكون عزيز ده لما رجع الصحابة من يوم أحد ورجعوا ب... ب... ب... بكسور بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أصيب إصابات بالغة تنزل القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن لم تشعر كده بعزة الإسلام أمام أي مخلوق على ظهر الأرض عزة رفعة لكن اقعد بقى جبيلي علماني مجرم حقير يقول له انتوا بتكفروا النصارى لا احنا ما بنكفرهاش يا استاذ مش عارف مين لا كفار طب ده ربنا اللي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث ربنا اللي بيكفر او العلماء اللي بيكفرش ما بيكفرش لا كفار طب كفار خارجون من كل الملل حتى من النصرانيه يعني ما عندهمش نصرانيه صحيح فلما بقى اقعد ارفع كده وبتاع وادي ثقه ثقه للنصارى وثقه للعوام وبتاع كله بينسحب من دين الله عز وجل فقضيه الاسلام قضيه قضيه خطيره جدا قضيه ان لم يكن عند كل مسلم عزه وليس عنده ازدواجيه ولا امتهان ولا ضعف يبقى ذهب هذا الدين نسال الله السلامه حتى مع العوام يعني البعض بيحاول كده يقول له انتوا بتقولوا كذا اه بنقول كذا لو قال لقد نقول كما قال الله عز وجل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دين علو حتى ولو لم يبقى على ظهر الأرض إلا واحد لابد أن يكون ثابتا على أمر الله عز وجل فهنا آه هذا مفطور عليه الناس في نفوسهم إلا إذا جاء مغير فالفطر مقرة لله بالألوهية وبمحبة الله عز وجل تعبده لا تشرك به شيئا ولكن تفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس الذين هم أتباع شياطين الإيه؟ الجن لما انحرفوا بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالتوحيد مركوز في الفطرة والشرك طارئ يبقى الأصل عند اليهود وعند النصارى وعند المجوس وعند كل البشر هو الإيه؟ التوحيد لكن ما تجيش تقول لي طب ايه ذنب نصراني نشا في بيئه نصرانيه؟ وايه ذنب مثلا يهودي نشا مع يهود ومجوسي نشا مع مجوس وتقول لي مش عارف ايه لابد ان افرض انت نشات في بيئه يهوديه. طب ما في كثير كانوا في بيئه يهوديه واسلموا عبد الله بن سلام وفي بيئه نصرانيه ودخلوا في الاسلام وفي مجوس كسلمان الفارسي وقبل الاسلام وطاف الارض بما يقارب 80 او اكثر من 80 سنه يدور عن الاسلام عن الحق مش الاسلام الحق لأنه مفطور على شيء في قلبه الإنسان إذا كان عنده يعني الفطر لم تتلوث تلوث كلي تبحث عن الحقيقة حتى الأصل كم من أقوام كانوا في بلاد الكفر وبحثوا عن الإسلام ووجدوه يعني من ضمن الشيء الذي أذكر كان في رجل وكان هذا في أوائل السبعينات وكان موضوع الإسلام والالتزام كانت مصر يعني فيها ما فيش فيها إيه أي صبغة إسلامية كان اللي بيصلي في الجوامع كان محبوس في السجون وهذا الرجل بعد كده فرج فرجة كده فجئنا ان ده جاي من امريكا وكان مخرج سينمائي وكان جات له كده حاجه معينه فرغ بنفسه وجد عنده كده ايه عاوز دين حاسس بجواه في قرار اللي هو يجي لاي انسان حتى ولو كان من اكثر خلق الله يعني لو سالنا شنو ده ده ما بتجيناش كده حاجات يقول لك بتجيلي سالنا اي حد فرعون كان بتجيله حالات بتجيله حالات كده انه ضعف عجز عاوز كده فهذا الرجل بدا يبحث يدور في اليهوديه ويقرا يشوف ما مش لاقي حاجه يعني تسد فراغه الا ان دل على الاسلام وجد الاسلام خلاص واسلم فاذا قضايا الاسلام هو الاصل وكل الخلق مفطورون عليه واعظم دليل على هذا انحراف اليهود لليهوديه اللي بيدور على دي انحراف النصارى للنصارى بيدور على دي المجوسي للحجر والشجر الى غيره بيدور على دين القضية هنا إن كل بيدور على دين، لكن ربما الإنسان يجد دين منحرف بفطرة منحرفة يعني. لكن الإنسان إذا حكم قلبه وعقله وبحث بحث صادق سيصل إلى هذا الإسلام الذي هو من عند الله عز وجل. قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا اللي هو الذي ليس فيه عوج اللي هو الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل الخلق مفطورون على هذا التوحيد ولذلك اي انسان يجرب كده في اول بلوغه اول ما يبدا كده فتره البلوغ في ثانيه اعدادي في ثالثه اعدادي في اي سن يبدا يحصل عنده هزه عجيبه وحب انطواء وفضول وبحث ويدور في شيء داخلي يتحرك فيه يحس بيه ويلامسه إن لم تكن فطرته مطموسة يعني المؤثر قوي جدا جدا والمخدر عالي في بعد عن هذا الايه الهزة اللي ممكن تجيله وقت ما يبدأ في سن البلوغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يبقى كل مولود مولود على إيه؟ على هذه الفطرة الإسلام توحيد الله عز وجل البشر لا يعرفون الشرك أبدا إلا إذا طرأ عليهم طارئ وطبعا أصول الطوارئ كلها هي الشيطان الشيطان فالأصل في بني آدم التوحيد وده أصل ننادي به في كل آذان ننادي به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والدين والدين هو الإسلام وكان على هذا الإسلام آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة كل ذرية آدم ظل قرونا طويلة على هذا التوحيد على هذا الإسلام قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس إيه؟ أمة واحدة في قراءة قراءة أبي في في كلمة في زيادة كانت أمة واحدة فاختلفوا لكن في قراءة في في القراءات المشكورة لا توجد لكن وردت في آية أخرى سأذكرها الآن إن شاء الله كان الناس أمة واحدة بمعنى يعني فاختلفوا مش موجودة في القراءات لكن معناها موجود فلما اختلفوا أو لما كانوا أمة واحدة فاختلفوا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأول من ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة في قوم نوح فكان عليه السلام هو أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد نوح وهو أول نبي أو أول رسول مرسل قال ابن عباس ودي ركزوا في ال في, ال في الأثر هذا كان ابن عباس يقول أو قال كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام يبقى بعد آدم حوالي كم سنة عشر قرون يعني كم سنة ألف سنة القرن مئة ألف سنة الكل كان على التوحيد من آدم إلى لكن هل وقع الشرك بعد ألف سنة مرة واحدة هل وقع مرة واحدة؟ أبدا هو ابني آدم لما قتل أحدهم الآخر وحصلت مشكلة وهذا قتل وهذا ينحرف وهذا يروح وهذا يجي هنا بدأ انحراف انحراف انحراف لألف سنة تغيرت الصورة حتى جاء أقوام قبل ما تنتهي الألف سنة هذه بيوم أقوام وجدوا بقى إن في فتور لا فيش عبادات ما فيش طاعات الناس منحرفة عن الأصول في تقصير على ما كان على من قبل اللي كان عليه الآباء والجداد فبدأوا يغيروا يجيبوا بعض الفضلاء وبعض العلماء وبعض الأتقياء ويقول لهم ذكروا فلان وذكروا فلان وعلان حتى وضعوهم في المساجد للتذكير طب انتم ما تتذكروش لان يعني مفيش بقى عندهم علم وده بدا العلم يندثر فوضعوا هذه اليه الصور ود وسواع ويغوث ويعوق وناس قيل هذول كانوا علماء وناس فضلاء وضعوهم في مساجدهم واماكن عبادتهم جاء جيل بعد جيل بعد جيل هم بيعظم يعظم قل قل التعظيم يعني يذكروهم باحوال هؤلاء العلماء الافاضل جاء جيل من الاجيال حس كده ايه البشريه ودايما احفظ هذا جيدا كلما رايت البشريه نزلت الى منحنى الصفر طالما لم تقم الساعه لازم يكون في صعود ولكن طفيف ركز معايا كلما البشريه نزلت الى مرحله الصفر اسوا قرن في التاريخ القرن العشرين هو اللي فات أسوأ قرن مرت به البشرية من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا اللي هو نزل بقى إيه وخاصة يعني لغاية الستينات بالتاريخ الميلادي أسوأ قرن لا يوجد دين إطلاق يعني الدين كان طابع عند شوية مدروسين وشوية طرقية وما فيش بقى إلا كله بقى كل الحلال والفجور وكل شيء كل ما تتخيل وبعدين فجأة بعد الستينات بدأ إيه؟ يزيد وممكن يكاد يكون في انعدام كان أي حد بيشوفوه يعني عنده ذرة دين يا يقتل يا يحبس يعني أذكر مثلا كنت مرة كلمت واحد فبيقول لي يعني في ثلاث تقريبا سنة آه 66 أو 65 66 فبقول له إيه؟ بيقول لي اعتقل عبد الناصر حوالي تقريبا في ليلة واحدة 70000 طبعا يعني الكلام ده ممكن الانسان يستغربه جامد 70000 فانا اللي لفت نظري ان معناها كان عدد الملتزمين وقتها 70000 فقال لي حته ظريفه جدا ما انساها ابدا قال لي بص يا مولانا هقول لك على حاجه الراجل هذا كان من الاخوان القدامى وكان من بلد اسمها الحمديه قريب من الجيزه قال لي هقول لك اسمعني قلت له اتفضل قال لي مثلا عندنا المسجد المسجد هتلاقي فيه ملتزمين اثنين ثلاثه وبيخش يصلي معاهم 20 50 100 500 ألف كل اللي في المسجد محسوبين عليه يعني مثلا عندك هنا واحد زي حماده بشير مش عارف عندهم زاويه واهل الحي بيخشوا الزاويه الذي ينجو اللي بره الزاويه وكل من دخل معاهم بيصلي معاهم اسمه مكتوب يقول له اديني لسته يروح كاتب له لسته كده مثلا ب 1500 400 شاب فال 70000 دول كلهم ممن كان يدخل المسجد وجميعا اعتقد لكن عدد اللي هم كانوا ملتزمين وقتها لا يصل هذا ولا حتى معشار عدد قليل جدا جدا فلدرجه ان وصلنا لمرحله موضوع بقى الصلاه والمش عارف ايه وهنروح الحب والسكاره والكلام ده فضل كله كان سكران مفتوح الى ان وصلنا لحد الصفر بعدها حصل انفراجه ومعدل كان سريع جدا وغير منظم ليه؟ لأن فطر الناس الخلق الالتزام مجرد تديله محبوحة بس من الحرية هيبقى فيه التزام لكن طالما ما فيش مقنن ومنظم وما فيش هدي أنبياء هتلاقي فيه شتات وذاك يعني مثلا بعد ما في السبعينات حصلت الطفرة المرتفعة دي وكان كله بقى بيحب الالتزام ويقابل واحد في الأتوبيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش عارف يقابله في الشارع مش عارف إيه يعني كأنك شفت إيه طيف لم تره من قبل شوية بدأت خلافات الخلافات الخلافات إلى إن وصلت إلى هذا الأمور اللي إحنا بنشوفها الآن وسيزيد الخلاف كل ما ترى حرية بيزيد الخلاف فالشاهد هنا بأن الأصل في الإنسان هو التوحيد فوصل إلى زمن في خلال ألف سنة الشرك والعياذ بالله اللي هو أعلى الدرجة يا إما أن البشر يتهلك يا إما يأتيهم رسول يذكرهم بالميثاق الإيه؟ الأول الذي أخذ على آدم وهم في صلبه قال ابن القيم وهذا القول هو الصواب قطعا فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية البقرة كان الناس أمة واحدة قال في قراءة أبي فاختلفوا فبعث الله النبيين إلى آخر الآيات ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا أمة واحدة في إيه؟ فاختلفوا وقع الخلاف فيريد رحمه الله أن أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين إبراهيم لما ذهب إلى الشام ورأى أقوام هناك قد صنعوا تماثيل لعلمائهم وكبرائهم فجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة حتى أصل فيها الشرك وما جاوراه وقد تكون البداية حسنة ده لو سألت مثلا اللي بيروح يطوف حوالين البدوي والدسوقي وينظر لهذه الأوثان والأصنام تعمل ايه كده يا عم أو تقرب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لكن هل هذا عذر؟ أبدا وأنت مثلا لما تلاقي مثلا واحد حافظ حافظ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يجي بقى يخليك يقلبها لك وتذكره بيقول يا عم انت هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يقول لك لا هي واحد وبعدين أربعة وبعدين ثلاثة وبعدين اثنين هيقبل منه هذا؟ أبدا هو يحفظ هذا جيدا مفطور في نفسه التوحيد فلما خالف التوحيد وذكر به ولم يتذكر لا يقبل منه هذا أبدا اللي هو الشرك وذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول ان المسلم الكافر لا يعذر لو رايت كافرا نصراني يهودي اي مله من الملل بتعبد ديانه من ديانه كلها في اسلام ولم يجب اقيمت عليه الحجه وده يعطيك ايضا نوع من العز والرفعه في الحديث ايما يهودي او نصراني سمع بي مفيش بقى محاضرات ومناظرات وان وكان ولكن سمع بي ولن يجبني إلا كب على وجهه في النار يوم القيامة مجرد السمع نبي نبي وما يروحلوش يهلك طب هتقول لي ازاي؟ لأن هو مفطور على هذا في, في الأصل عنده زي بالضبط كما ذكرنا إن واحد مثلا زي أي أخ الأخ محمد محمد عريش شفت أنا من حوالي مثلا سنة وقعدت معاه وجالسته وعرفني وعرفته جاء قابلني بعد سنه اقول له انت مين يقول لي انا محمد اقول له مش عارفه مش فاكرك يقول لي ده انا محمد اللي كذا وكذا ومش عارف مين ويجيب لي معلومات ودلالات اقول له مش عارفه يبقى في حالتين يا اما انا بستعبط يا اما عقلي ده مجنون لا ثالث لهذا ابدا اني جالس معاه وعارفه وهو عارفني وشفته وشافني فكون الرب عز وجل في كبريائه وعظمته استنطق جميع الذريه وخاطبهم وخاطبوه واحد يقول لي لا مش فاكر يقول له لا الحجه اقيمت عليك كامله ووظيفه الرسل تذكيرك بها في نبي تسمعه في دلاله على النبي تسمعه لذلك في فرق بين الكفار من النصارى واليهود وغيرهم وبين اهل الفتره من هم اهل الفتره الذين لم يسمعوا بنبي قط وهم على الشرك لكن هل يدخلوا الجنة أبدا ده هو عنده مصيبة مشرك خالف ميثاقه خالف فطرته ولكن من رحمة الله به أنه يوم القيامة يعملوا امتحان اختبار يختبرون على عرصات القيامة لكن هذا الذي سمع بنبي أو عنده نبي وخالفه ولذلك اليهود والنصارى لما كان يذهب إليهم زيد بن عمرو بن نفيل ويحاول يناقشهم كان يقول لهم مثلا آه أنا عاوز آه الإسلام والجنة وجنة يقولوا إحنا عندنا إحنا يهود ولكن لن تدخل معنا حتى ينالك نصيب من عذاب الله إذا كانوا عارفين قالوا لن تمسنا النار إلا إيه أياما معدودة هو يعني في في شوية بحبحة شوية كده عندهم هي مش بحبحة شوية ده فتحوا خالص ولكن مقرون بأنهم سينالهم قسط من عذاب العذاب وكذلك النصارى فمن ثم عدم التذكر بالميثاق ليس حجة ولا ادعاء ولا ده ذنبه ايه وهو نشأ كده واتولد كده ويعني هذا اتهام للرب بالظلم سبحانه وتعالى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ده رحيم ودود بخلق بكل الخلق رحيم باليهودي بالنصراني لما قالوا ان الله ثالث ثلاثه وعملوا عملوا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله ما رايت في القران ايه فيها الرحمه الرحمه الرحمه اشد من هذه الايه افضل من هذه الايه بعد ما قالوا ان الله ثالث ثلاثه و يعني يعني اشركوا عظيم الشرك ربنا يقول افلا يتوبون الله ويستغفرونه في قصه اصحاب الاخدود لما فعل ما فعلوا وعملوا وعملوا وعملوا دعهم ربنا عز وجل الى التوبه والاستغفار والرجوع ان بطش ربك لشديد انه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود يعني لو المجرم ده رجع ربنا بيمسح له كل ما عنده فقضيه يا اخوانا عدم تعريف الناس بالاسلام من أعظم القضايا الخطيرة في ذلك الزمن إن الإسلام حتى عند أهل الإسلام ينقلونه ويصورون تصوير باهت ولذلك حينما يعني قرأنا في صفات اللي عمزل فيها قوة أنت ما تقول ده ربنا عن منابع يا ربنا غفور رحيم ومن قال له دخل الجنة وإن سرق وإن زنى وأنت بقى تعتمد على الرحمة ودع المطارق اللي تضرب الراس الناس محتاجة إلى مطارق جبار منتقم شديد العقاب كيف أخذ الأمم الماضية كل هذا الناس يحتوي أن يسمعوه لكن تجيب لي بقى الرحمة والاتكاء وي وي وي وي ودخل الجنة وإن زنى وإن سرق يزني عنه ويعمل كل حاجة وأنا ده رب كريم يحاسبه على مثاقيل الذر يعني لو أخذ العبد بأقل ذنوبه أهلكه بأقل ذنب يعني لما نسمع كده امرأة دخلت النار في هر عذبت الدنيا على قدر رأس دبوس من الخمر عذب الزاني برجم المحصن حتى الموت إلى غير تخيل يعني لما نتكئ على الرحمة ونترك الأصول اللي هو يعني في زمن في زمن الاستكانة وزمن الضعف وزمن الفتور وقد يكون البعض يحتاج إلى طرق على الرأس أفضل من هذا وذلك تلاقي مثلا في أيام فترة من الفترات لما يقول لك أوعى تجيبوا سيرة النار وسيرة معرفش أذكر إن في مدرسة فصلت من العمل وقضيه وغيره وغيره ان تقريبا قعدت في الحصه اما ذكرت النار والجنه او حاجه زي كده ومدير التعليم نفسه قامت قيامه اللي ربنا اذله اللي هو احمد بهاء الدين اللي امه كانت يهوديه واحنا طبعا مش عارفين حاجه فلذلك احنا في حاجه الى ان كيف نوصل هذا الاسلام الصحيح بلا مواربه بلا ترقيع بفهم من سبق بالايات والاحاديث لكن ما تجيليش مثلا تقول لي عن ربنا غفور رحيم يا عمي سهل ربنا عنه قال ايه افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي هل هل هذا ما هذا هل تظن ان هذا الظالم الباغي المتعدي المشرك الضال يستوي مع المؤمن هذا ابدا يبقى ذوبنا الاديان كلها بعض وذلك الان هو اللي بيحصل وبيحصل الان في العالم كله تذويب الأديان ويمكن زمان المؤتمرات اللي كانوا يعقدوها مؤتمر الأديان إيه الفرق؟ في عندنا أديان ثلاثة مهمة جدا اليهود والنصارى والإسلام إيه معنى لو عملناهم كوكتيل في بعض؟ ناخد الأحسن في الإسلام اللي بيوافق اليهود والنصارى والأحسن في النصارى اللي بيوافق اليهود ومش عارف إيه وهكذا وفي النهاية ذوبنا الإسلام وصار الأديان فلذلك ينبغي للمسلم أن يفهم دينه وده من مطرح نفسه يا إخواني القضية لها دعوة ولا إنك كنت طنط أبدا القضية إنك تفضل ثابت ولو كنت على قلة جبل تبقى من الموحدين اللي هم ده بتوع زمان وزي ما بقول لك انت لو ما تعملش حاجه غلط تيجي الاول اخ يبدا يقول لك ايه انا عاوز جدول ومنهج وعاوز هو خربان هو مخه ضارب لمين لي جدول وخبط لي ما اعرفش مين وانا حتى عندي منهج وخبط رايح جاي جاي مش عارف حاجه خالص منهج يبنى ايه حاول ثبت قلبك مع الله عز وجل حاول هذا التوحيد النظري يكون عندك اصل في قلبك ثبات لا تعصو بك الريح عصف الرياح وصل كل يوم قلبك في وادي كل يوم انت في سكه منحرف فإذا الأصل التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعا ما أعلم رسلا جاءوا بتشريع إلا قلة هو الكتب السماوية اللي بيسموها الكتب السماوية كم كتاب؟ المشهورة كام؟ أربعة الزبور التوراة مش كده؟ الإنجيل طيب اللي قبل كده بقى إيه المناهج بتاعتكم؟ المناهج بتاعتكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو ده المنهج الاصلي انك ازاي تثبت قلبك على التوحيد لا تعصوا به لا اهواء ولا فتن ولا ولا ولا طب ده هيكون ازاي؟ هيكون ده ازاي؟ ان تعطي لربك وقت يكون بقى ايه؟ زي ما انت بتقعد مع زميلك وصاحبك وفلان اعطي لربك زمان وما يكونش الزمان ده اسمه تضييع وقت. اقعد كده اذكر الله عز وجل. اقرا القران عيش مع القران عيش مش تقرا القران عشان تحفظه بس لا عيش مع ايات الله عز وجل ترى عظمه ثبت قلبك وبعدين هتعصب بك رياح و والى غيره تثبت في هذه المهنه كل يوم بتشوف ده اتقلب يمين وده اتقلب شمال واحيانا الواحد يقعد يفكر مين اللي ممكن مثلا ثابت بقاله 20 30 سنه مفيش الا قله قليله جدا قليله جدا اللي بيثبت يعني الى اخر المشوار واخر الطريق نكمل غدا اقول قولي استغفر الله